السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا وتجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هكذا أيام الخير تمضي وتنقضي سريعة غير بطيئة وقطار الخيرات والبركات والثمرات لا ينتظر أحدا إن من يدرك يركب ومن لا يدرك يفوته القطار وإذا فاته القطار فهذه آخر رحلة إلى عتق الرقاب إخوتي إننا بحاجة إلى أن ندرك لأن هذا القطار يتوقف محطات والمحطة التي تمر انقضت انقضت لن تعود إليها مرة أخرى أيما يوم من عمرك مضى فلن يعود هذا اليوم أيما فرصة من فرص المغفرة انقضت فلن تجد هذه الفرصة مرة أخرى لن تجدها عدت خلاص خلصنا مش هتر... مش هيرجع اليوم تاني يعني عدى يوم ال... كذا يوم الاثنين ما فيش ما... اللي قعدوا الثلاث واربع الاثنين الجاي مش هو ده ده حاجة تانية حاجة تانية ده خمسة والتاني 12 ده 15 والتاني 22 ما ما, في... ما فيش حاجة بتتعاد تاني وهذه خطورة أمور الحياة هذه خطورة أمور الآخرة أن ما مر لا يعود وأن الحياة إذا انتهت فليس ثمة سبيل لإعادة أخرى دايما تجد الكفار يقولوا في النار لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقولوا وهكذا يطالبون ويتمنون ويشتهون ويحبون ويريدون وينادون ويستشفعون ويبكون ويصرخون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فاتت خلاص خلصت فالشاهد اغتنم هذه الأيام واغتنم هذه الفرص ولذلك قال جل جلاله وهو الذي جعل الليل ونفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا خلفة يخلف بعضها بعضا يوم ورا الثاني وموسم ورا الثاني المهم تلحق وقفنا مع ذوق ثمرة اتباع النبي وأحلى ثمرتين اللي عدوا دول ثمرة لا إله إلا الله وثمرة النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله دي ما فيش زيها لما القلب يشعر بطعم لا اله الا الله زي ما قلت لكم كده لا يمكن يشرك يشرك ازاي ما يقدرش مع مذاق لا اله الا الله ان هو يعبد حد تاني ولا يحب حد تاني سبحان الله العظيم عشان كده قلت كده قلت اللي يحب ربنا هو ده اللي فهم معنى الحب فما ينفعش يحب حد تاني ده حب ربنا الذي له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها والقوة كلها والقهر كله والقدرة المطلقة لله حب العظمة حب ربنا جل جلاله العظيم الجليل الكبير المتعال القهار الجبار الملك طب احب مين تاني بقى خلاص موضوع الحب انتهى حب مين الناس اللي بتحب السفاسف والسيئات والسفاهات والتفاهات دول ناس بيحبوا اي حاجة لانه ما بيحبش ربنا ولو احب الله لاكتفى به انا بتكلم بقى على الحب الحقيقي حب الشهوات وحب ال ال ال التفاهات ده موضوع مش حب وانما تسالي تسالي اي حاجة وخلاص ان اللي يذوق ثمرة لا اله الا الله اللي يذوق طعم ثمرة لا إله إلا الله ويحصل تعلق قلبه بالله لا يستطيع قلبه أن يلتفت إلى غير الله يتم الإقبال على الله والانشغال بالله والعكوف على طلب مرضاة الله فلا يلتفت القلب ولا يتحول اثنين ثمرة اتباع النبي ازاي نعملها اسمع بقى واحد الاقتداء بالنبي والتأسي به الاقتداء بالنبي والتأسي به ظاهرا وباطنا يبقى ظاهرا كانت لحية النبي ازاي قلت له كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية اه قد ايه مات رسول الله كما حدثت السيدة عائشة ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها خلاص هي كده زي ما ربنا خلقها ورا النبي صلى الله عليه وسلم طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك في ايده سبحه ما كانش ماسك في ايده حاجه خلاص ما مسكش في ايده حاجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في البيت ولا في المسجد ورا صلى الله عليه وسلم طب سيدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ربنا قد ايه تأسي به باطنا أن أبقى من جوايا من جوه قلبي متأسي بالنبي مش بس ظاهرا الظاهر كان أحب الثياب إليه القميص وكان أحب الألوان إليه البياض وكان وراه ده ظاهرا باطنا بقى ان جوه قلبي ابقى متاسي بيه ان انا اللي انا بعمله ده بحب مش منظره ولا شكليات ولا حب مظهره ولا وانما اتاسى به صلي عليه صلى الله عليه وسلم في تواضعه شوف كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله يمدحه فقال الله للنبي وانك لعلى خلق عظيم يا ما كررت قلت انا متعجب كيف احتمل قلب النبي مدح الله له ده انت لو واحد مدحك ولا اثنى عليك من المشهورين ولا الكبار شويه ولا اللي انت بتطلب رضاهم وتتمنى لقائهم تموت من الفرح ظهرت صورتك في جورنان تشيلها في ال في, في البيت مش عارف ظهرت في حته تحتفظ بيها وتحطها على تليفونك وتفرج الدنيا الله الله الجليل الكبير المتعال يمدح سيدنا النبي طب النبي استحمل دي ازاي وبقى بعديها متواضع للناس ازاي هو ده التأسي به باطنا انك انت مهما مهما كنت فلا تجاوز قدرك صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنين تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك وأن يكون تحاكمك دائما إلى شرعه فعله وقوله واعتقاده وتقريره صلى الله عليه وسلم قال الله جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري والك... ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله اثبت بقى شوية وركز معايا وافهم الآية دي على وجهها وهات من الأول قال الله جل جلاله وكذلك أو إليك روحا علماءنا يقولوا إيه علماء التفسير لهم ملحظ لطيف قوي في كلمة روح شبه الله القرآن بأنه روح القرآن كلام الله غير مخلوق خلاص ده اعتقادنا وده إيماننا وأنا راجل سلفي أحب اعتقاد السلف وامسي عليه ولا اخالفه وانا تائب من كل كلمه وحرف يخالف اعتقاد وهدي وعلم وعمل السلف تبت الى الله على هذا نثبت حتى نموت ان شاء الله الشاهد ايه عشان بس ما حدش يفهم كلامنا غلط ويروح يقطع حته ويقول لك شوف لا انا بقول اهو اننا كل ما نقوله ونعتقد ونعمله الكتاب والسنه بفهم سلف الامه كلام نهائي واخير ولا يحتاج الى اي مراجعات اقول بقى براحتي وكذلك اوحينا اليك روحا بعض اهل التفسير يقول ايه شبه القران بانه روح فلا بد للمؤمن اذا كان محبا لله ورسوله ان يسلم قلبه الى رسول الله فينفخ فيه من هذا الروح الذي اوتيه فتدب فيه الحياه فهذا القلب قطعه مضغه من اللحم والدم العبيط مثل الجنين في بطن امه يكون نطفة مضغة علقة حتى يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح فيصير بشرا سويا آدميا فكذلك قلبك لحم ودم ما فيهش روح لحد سيدنا النبي إذا استسلمت لهديه واتباعه وأمره وسنته وفعله وقوله وعمله وعبادته تدب الروح في قلبك فيصبح بعد ما كان هذا القلب مجرد لحم ودم يبدا القلب يتحرك الايه انزعاج القلب الايه انبعاث القلب الايه قول القلب الايه هذا أن يقول القلب وأن ينبعث وأن ينزعج وأن يتحرك وأن يتوجه وأن يسير إلى الله سبحانه وتعالى لازم تكون في حياة الحياة دي مش هتيجي غير بعد اتباع النبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ربنا بيقول لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وانما هذا من الله الذي علم النبي هو الله والذي فهمه واوحى اليه هو الله والذي دله كيف يدعو وكيف يعلم وماذا يقول وكيف يسير اليه ويصل اليه وما الذي يرضيه وما الذي يسقطه الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فالرسول صلى الله عليه وسلم لازم تستسلم له كده فلا وربك لا يؤمنون مش هتؤمن ولا هينفع لك ايمان ولا هي هينضبط ايمانك ويصلح ايمانك ويصح ايمانك ويقبل ايمانك الا اذا سلمت للنبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقلنا مش بس كده بعد ما تستسلم تسمع الحكم ولا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت بعد ما تسمع قضاء النبي في المساله ما تقولش ماشي انا من النبي قال خلاص سبحان الله العظيم لا ده انت تبقى ايه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا فيش حرج يبقى اقول الله دي اجمل حاجه كنت اتمناها ان النبي يقول كده ان النبي يعمل كده ان يطلع ان هدي النبي في الحته دي كده ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثلاثة الرضا بحكم رسول الله وشرعه أربعة طاعة النبي فيما أمر دون تردد قال الله جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هي دي عدم التلوم او التلون عدم تلوم ال- عدم تلوم الاراده عليك اكبر مشكله بتواجه مسلمين في زماننا التردد والتردد ليس من سمات المخلصين الصادقين وانما التردد من اخص صفات المنافقين قال الله جل جلاله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لا الايه اللي قبلها انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون هي دي قصه ايه قال الله عز وجل عن المنافقين انهم قال الله سبحانه وتعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء تلاقيه نفسه يصلي ويبقى كويس ويبقى من الصالحين ويقرب من ربنا ونفسه يمشي مع بنات ويلبس محزق وملزق ويتنطط في على المزيكا ويروح يقعد قعدات وحشه وهو يرجع بالليل تعبان وقرفان ومتضايق يروح يصلي ويصبح الصبح يغوي مع الغاوي تلاقيها نفسها تتحجب وتتغطى وتقرب من ربنا وتحفظ قرآن وتبطل معاصي وهي في نفس الوقت برضو بتحب انها تلبس المقطع والعريان وال... وتمشي معاه وتسمع وتشوف و... دي اللي ابن القيم قال عليها ايه وقلب في البرزخ القلوب ثلاثة قلب قد ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ قال قطع قد قطع مسافات وبقي عليه مفاوز وفلوات يعني قرب من ربنا خطوة بس قدامه لسه تلات تلات أربع تلاف خطوة على ما يوصل على ما يعدي الهباب اللي هو فيه بس اللي منعه التردد بيقرب خطوة ويرجع عشرة ويقرب خطوتين ويرجع 300 ويقرب عشر خطوات ويرجع 5000 النهارده احنا في فرص ان احنا محتاجين وبشده ان احنا نغتنم الفرصه قبل ما تضيع لان الفرص لا تعود الفرص ما بترجعش خمسة تصديقه فيما أخبر بعض الناس من أصحاب المدرسة العقلية يقول لك أي حديث أعرضه على دماغي على عقلي عقلك فين بس ودماغك إيه ما تعرضش النبي على عقلك النبي قال عبادة العقل الذل لله الذل للشرع الخضوع للشرع السجود لله ستة أن يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله دون تردد لما نيجي نقول له التدخين حرام النظر إلى النساء المتبرجات حرام إيه، قلت طلعها لي من القرآن دي ونفضل نجيب له أدلة من القرآن لكن هقول لك ما فيش أدلة في القرآن ده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الأمر بإعفاء اللحية وعدم حلق اللحية الأمر بالنقاب بمنتهى البساطة أنا بجاوب بمنتهى البساطة لكن الناس اللي هي عايزة آه، تتفزلك وتتنطط ده موضوع تاني لكن أنا بقول يا ترى زوجات النبي والصحة كانوا لابسين ايه بس سيبنا بقى من هنا ومن هنا كانوا لابسين ايه يا ترى كانوا لابسين العريان ده كانوا لابسين الخمار ده ومبينين وجه- وشهم كده كانوا لابسين ايه كانوا مغطيين وشهم ولا مش مغطيين هو ده الكلام وخلصنا وانتهت عند اللي عايز اما اللي عايز بقى يدور ويجيب كلام واخد ورد ومناقشات وجدال وراي انتوا حرين بقى ده موضوعكم لكن انا بكلم اللي بيحبوا النبي واللي عايزين يحشروا مع النبي ويدخلوا الجنة مع النبي ويبقوا مع النبي في الفردوس الأعلى صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دول موضوعهم مختلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته أي جالسا متبخترا متعاظما يأتيه الأمر من أم من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه أي وما لم لا أتبعه كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف حالة بعض الناس النهاردة واحد قاعد على مكتب عظيم ومنفوخ ومتبختر كده لا لا لا لا لا, لا. احنا لينا قرآن اللي في القرآن يمشي أما الأحاديث دي كلها ضعيفة وموضوعها سيبك من الكلام ده نحن لا ننكر أن في الأحاديث ضعيفا وموضوعا في أحاديث ضعيفة أحاديث موضوع نشيلها بقى اركن تعالى نتفق الأول إيه الضعيف والموضوع نركنه والصحيح نلتزم أنا وأنت بس وخلصت القضية ما نقعدش كل ما نطلع حاجة تقول لي لا ده ضعيف وموضوع لا الضعيف والموضوع متب معروف علماءنا قالوا قال له لها لها الجهابذه ينخلونها نخلا السنه اتنخلت واتغربلت 100 مره على مدار التاريخ وزي ما لك كده اي حديث اي حد في الدنيا قال ضعيف بلاش منه ده تعالى نتفق بقى اللي محدش في الدنيا قال عليه ضعيف زي ما لك كده احيانا ايه تلاقي مثلا حديث ابن حجر قال عليه ضعيف والنووي قال صحيح تلاقي مثلا ايه الشيخ الالباني قال ضعيف وشعيب الارناؤوط قال الشيخ شعيب قال صحيح ال... كل اللي قالوا ضعيف نركنه نشيله بلاشه ريح دماغك ما تزعلش عندنا في الصحيح كفايه اللي اتفق على صحته ما هي الاحاديث برضه مش البخاري ومسلم بس لا ده كتب السنن مليانه فلذلك اللي اتفق يعني ايه اللي ما حدش قال فيه انه ضعيف يلزمني ويلزمك يمشي الكلام ده على عيننا وراسنا ونتفق وخلصت ما نجيش بقى يقول لا لا القران بس ازاي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القران ومثله معه سبع الا يقدم قول احد من البشر على قول النبي كل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي محمد كل بشر ايا كان فلان او علان اكبر اسم يقول يرد ان كان يخالف الكتاب والسنه عشان كده كلمتي المشهوره طول عمري بقول ان اي كلام يجي لك يخالف كلام الله وكلام رسول الله في جزمتك وارميه ولا يهمك سبعه الا نبتدع بعدما اتى به النبي العبادات توقيفيه زي ما قلنا كده الصلاه زي النبي ما صلى الزكاه زي ما النبي زكى الحج زي النبي ما حج قراءه القران زي ما النبي قرا الذكر زي ما النبي ذكر العبادات توقيفيه الدعاء زي ما النبي دعا توسل زي ما النبي توسل الثناء على الله زي ما النبي اثنى كل شيء ورا سيدنا النبي ما نحوتش يمين ولا شمال تسعه ان تعتقد بان ان تفرق ألا تخلط ما لله من حق بما للنبي من حق رغم ان احنا بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما امرنا الله الا ان النبي مش اله مش زي ربنا لا لا لا لا لا لا لا ده سيدنا النبي بنحبه لله لان الله جل جلاله امرنا بذلك اجلال اقواله صلى الله عليه وسلم 11 وهي الأخيرة محبته ونصرته أن يكون أحب إليك من نفسك قال أما إخواني فقوم يأتون بي بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله دو حب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولوا لك تدفع كام وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم تقول كل ما املك واولادي وزوجتي والدنيا كلها واشوفه واموت يود احدهم لو رآني بنفسه وماله ادفع فلوسي كلها واشوفه واموت صلى الله عليه وسلم يا ترى دي عندك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله